الرسول على مر الزمان لنا عظات لنا عظات وبرهان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة الموحدون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا بكم معنا ومرحبا في لقائنا نبوءات الرسول صلى الله عليه وسلم لنزداد إيمانا ويقينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق وأن سنته المطهرة الغراء وحي وحق وصدق إلى أن تقوم الساعة وأن صحابته الأطهار وعلماء حديثه الأخيار قد حفظوا السنة ونقلوها إلينا وها هي تتحقق أمامنا من خلال هذه النبوءات حينئذ نكبر قائلين الله أكبر صدق الله تعالى وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم واليوم نعيش مع طائفة من النبوءات وقعت وشاهدناها ونشاهدها بأعيننا فيها تحذيرات من النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور تقع لئلا نكون من أهلها الظالمين أو العاصين وفيها توجيه للمسلمين كيف يتعاملون مع هذه الأمور حتى يرضى ربهم عنهم وحتى ينصلح مجتمعهم ولنبدأ بمجموعة من النبوءات أمة الإسلام تعاني خطها البياني متعرج قمة انخفاض يرتفع ينخفض يرتفع ينخفض متى ترتفع إذا استمسكت بحبل الله فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون استمساكنا بالذي أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو الإسلام قرآن وسنة ومنهج حياة ذكر لنا شرف لنا رفعة لنا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم يبقى أمة الإسلام لما تستمسك تنتصر وإن جندنا لهم الغالبون أما إذا تراجعت وتخاذلت وفرطت فإن الله يسلط عليها عدوا من غيرها حتى ترجع إلى دينها وهذه النبوءة واضحة سلط علينا عدونا في هذا الزمان ينهب خيراتنا ويأكل فيئنا ويحتل بلادنا ويدنس أعراضنا نسأل الله عز وجل أن يخلص بلاد المسلمين من كل معتد أثيم وأن يجعل خيرات المسلمين لهم صافية آمين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي يرويه الإمام أحمد وأبو داود عن ابن عمر يبين تدهور أحوال المسلمين إذا هم فرطوا وتخاذلوا وتكاسلوا إذا ضن الناس بالدينار والدرهم ضن بخل الناس بالدينار والدرهم يعني لم ينفقوا في سبيل الله عز وجل رغم أنهم يملكون إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة نظام من أنظمة البيع المحرمة يعني تقوم تشتري السلعة من الراجل بكام يا عم السلعة ديا ب 15000 تقسيط تقوم واخدها تقوم قايل له تشتريها بكام كاش يقول لك اشتريها ب 10 يقوم مديك ال 10 وانت لسه في مكانك مع نفس البائع ده لا يجوز شرعا لما لو خدتها ب 15000 من هنا ورحت مكان تاني لواحد تاني تشتري دي بكام ب 10 فوري ده خلاص ده جائز لا شيء فيه ان شاء الله على الراجح العينة ان هو بيعمل كده عايز بدل ما يقول له عايز 10000 جنيه عايز ثلاجه ب 5000 جنيه مثلا اهي تقسيط طيب تشتريها مني بكام لنفس الراجل اللي باعها دلوقتي بثلاثة كاش طب اديني الثلاثة هو ايه الحكاية ادي ده نظام شغال اهو وخرب بيوت كتير إذا ظن الناس بالدينار والدرهم يعني لم ينفقوا في سبيل الله ظن الناس بالدينار والدرهم على إخوانهم وهم يحتاجون يعني الواحد يفضل انه يطلع عمره نافلة ب 6000 جنيه و 8000 وفي رمضان ب 15000 و 20000 ويطلع حج نافلة ب 50000 وب 80 وب 100 وب 120 السنة دي في بعض الأماكن وجنب منه واحد مريض هيموت وولاده هيتشردوا من بعده وجنب منه واحد مديون هيتحبس وولاده هيروحوا فين وجنب منه راجل مش عارف يجيب شنطة لأولاده في المدارس وطالب مش عارف يجيب كتب يوم يطلع علشان يعمل عمره نافلة أو حج نافلة أنا ما قلتش حرام خلاص لا شيء فيه لكنك تركت إخوانك رايح للنافلة تخلص أخوك المسلم من الديون وعلاجه أولى من مئة حجة بعد حجة جاء رجل إلى حاتم الأصم هذا الزاهد العابد قال له أردت العمرة قال له أنت صادق فيها قال نعم قال له أتريد الخير قال نعم قال له اذهب فقد دينا دينا عن مد... لمدين أو أطعم جوعته أو, أو, أو اكسو واستر عورته قال لكني أريد العمرة قال لو أردت الخير لفعلت إن, إن أن تطعم أخاك وأن تقضي دينه وأن تفعل معه كذا وكذا أفضل من عمرة بعد عمرة وسيدنا عبد الله بن عباس قال لأن أطعم, لأن أطعم مسكينا لأن أطعم مسكينا أحب إلي من مئة حجة بعد حجة أي حجة النافلة فيضن بالدينار والدرهم يلاقي شاب عايز يتجوز عنده الخمسين ألف جنيه هيسطروا واحد وواحدة ويحفظوهم من في عالم الشهوات والفتن اللي بتقطع البيوت وتخربها يوم يطلع حج النافلة وسايب ده مش عارف يتجوز وعرضة للزنا وهي عرضة للزنا والعنوسة والعياذ بالله لا ده ده كده في معناه في خلل في خلل في الفهم عندنا أولويات مش هقول لك عمرتك ولا حجتك غلط بس انت تركت اللي هتتحاسب عليه هو طيب إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر ورضوا بالزرع يعني اتبعوا أذناب البقر يعني بدأوا بقى يهتموا بالدنيا وما لهمش علاقة بالآخرة همهم اتبعوا أذناب البقر يعني انتبهوا إلى الدنيا عامل زي اللي يطلع الساعة 9 من بيته ما صلاش الفجر ويروح شغله ويرجع آخر النهار لا صلى ظهر ولا عصر ولا مغرب انت بتعمل لك اصل الشغل واخدني شغل ايه اتبعوا أذناب البقر ده بالنسبة اللي بيرعى البقر طب بالنسبة للناس أصحاب المصالح والوظائف تبص تلاقيه يجري ويلف ويروح من هنا لهنا ومن اجتماع لاجتماع عشان يربح 100 جنيه ولا 1000 جنيه ولا 100000 جنيه ويخسر صلاة ده صلاة واحدة فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يبقى اتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع يعني انتبهتم إلى الدنيا وفرطتم في الفرائض وانتهكتم المحارم طب لما الناس بقى تضن بالدينار والدرهم وتتبايع بالعينة أنواع البيوع المحرمة وترضى بالدنيا وتعمل لها وتضيع الفرائض وترتكب المحارم من أجل الدنيا وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء لا يرفعه حتى يراجعوا أمر دينهم اللهم إنا نسألك أن تردنا إلى ديننا ردا جميلا يا رب العالمين نبوءة أخرى عن إمارة السفهاء الذين يتسلطون على الناس أو يحكمون بغير شرع الله عز وجل أو يسومون الناس سوء العذاب نسأل الله أن يصلح حكامنا وحكام المسلمين وأن يجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وأن يجعلهم خيرا لنا وأن يجعلنا خيرا لهم اللهم آمين ونحن ندعو لحكامنا حتى لو كانوا ظالمين ندعو الله أن يصلحهم ولو كانوا عادلين ندعو الله أن يزيدهم عدلا فإن بصلاحهم صلاح البلاد والعباد وهكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ستكون أثرة من بعدي كيف بكم إذا كان عليكم أمراء يستأثرون بالأمور دونكم يعني ياخذوا الأموال ويستأثروا بالمناصب ويستأثروا بكل شيء ماذا تصنعون قالوا ماذا نصنع يا رسول الله نعمل انقلابات بقى وثورات وندمر الدنيا ونعمل في البلد ثورات ونعمل دربكات في البلد لا قال النبي عليه الصلاة والسلام أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم يعني أحسنوا السمع والطاعة في غير معصية لو أمرك بمعصية لا طاعة في معصية يأمرك بأشياء فيها خير وأشياء فيها معصية اعمل اللي فيه الخير وما تعملش اللي فيه المعصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أي في, أي في المعصية لكن لو أمرك بالخير أطيعه أدوا إليهم حقهم حق الطاعة حق الالتزام حق الانصراف في الاستماع في الأمور الإدارية وهكذا وسلوا الله حقكم يعني قولوا اللهم أصلح ولاة أمورنا ليمنحونا حقوقنا ده ده للحفاظ على وحدة المسلمين وألفتهم طيب في بعض الأمراء لا يستنون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يهتدون بهديه ويكذبون ويظلمون أملئهم على الظلم بتاعهم وأمشي في كذبهم ولا اكتنب اكتنب النبي عليه الصلاة والسلام تنبأ بأن بعض الأمراء سيفعلون ذلك لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته ويظلمون ويكذبون وحذرنا من أن نكون معهم في الظلم أو الكذب نكون معهم في الحق فقط استمع إلى النبوءة عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا كعب أعاذك الله من إمارة السفهاء وإن كان الخطاب لكعب فهو خطاب لأمة الإسلام كلها قال كعب وما إمارة السفهاء يا رسول الله وخد بالك سفهاء يعني ما فيش هنا عقل ولا حكمة ولا خبرة فقال النبي عليه الصلاة والسلام قوم أمراء يكونون من بعدي يستنون بغير سنتي ولا يقتدون بهدي لا يقتدون بهدي ولا يستنون بسنتي فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردوا علي حوضي أمراء يكونون بعدي لا يقتدون بهدي ولا يستنون بسنتي فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يرد علي حوضي ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني حتى من النبي عليه الصلاة والسلام فأولئك مني وأنا منهم وسيردوا علي حوضي يعني يسقيهم بيده الشريفة شربة هنيئة لا يظمؤون بعدها أبدا كذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بطائفة من النبوءات واضحة جدا في زماننا لنحذرها ونحدد مواقفنا فيما يرضي الله عز وجل بعيدا عن التقلبات لأن أنت لما تعرف السكة اللي أنت ماشي فيها فيها مطبات إيه هتاخد بالك من المطب فالنبي عليه الصلاة والسلام بينك المطبات دي يعني أنت لو ماشي ما فيش أي عيون قط كده قبل المطب أو علامات بيضة أو إشارة بتدل للمطب بتاكل المطب وممكن العربية تتكسر فلما يعمل لك عيون القط دي ويعمل لك علامات واضحة ويدهن المطب بويا كده تيجي هتهدي وتقول الله ده مبينينه وربنا يجزيهم الخير اللي بيعملوا كده وفي مطبات ما فيهاش الكلام ده فتقوم انت داخل على المطب في شارع مش متميز لا بلون ولا علامة تاكل المطب يحصل لك حاجة في الفقرات يحصل حاجة في العربية أو حتى ما يحصلش على الأقل هتصيبك بالفزع فالنبي عليه الصلاة والسلام بيبين لنا التقلبات اللي هتحصل عشان ناخد بالنا ونعدي بسلامة عشان ناخد بالنا ونحتاط اسمع بقى اللي جاية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالموت ستا ودي اسمها بقى العلامات القاتلة يعني الواحد علامة من العلامات ده هي يسأل ربنا يميته قبل ما, ما يلحقها لحسن يتفتن فيها يعني ولذلك انت ممكن تدعو بالموت لو خايف على نفسك الفتنة يعني تقول كده اللهم إني أخاف على نفس الفتنة فاقبضني زي سيدنا عمر لما لقى البلد انتشرت بقى والملك اتسع بعد ما كان بيحكم المدينة وجزيرة العرب بقت مصر وفارس والروم واليمن الدنيا اتسعت فوقف كده قال اللهم كبرت سني ورق عظمي وانتشرت رعيتي ده أنا كنت ماسك في الجزيرة بالعافية يعني بعدل فيهم وبجري ليل ونهار بقى بحكم مصر والشام واليمن والعراق وبلاد أخرى اللهم انتشرت انتشرت رعيتي وكبرت سني ورقت عظمي فاقبضني إليك غير مفتون أنا خايف على نفسي ما أقدرش أقوم بالحمل ده قتل شهيدا في العام اللي دعا فيه أما واحد متضايق من الدنيا لا ما تدعيش تقول يا رب خدني قل اللهم إن كانت الحياة أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي المهم النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لما يبان ست حاجات وخايف على نفسك قول يا رب اقبضني غير مفتون لو خايف عن لكن لو انت ثابت وبتجاهد وامر بالمعروف ونهد عن وتنهى عن المنكر وبتجاهد في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وبالأسلوب الأمثل لا خلاص خليك عشان تحفظ للمسلمين مجتمعهم بادروا بالموت ستا يعني الموت أريح من الستة دولة واحد امرة السفهاء امرة السفهاء يعني ايه السفهاء هم قليل العقل والدين انت عارف ربنا بيقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم السفيه هو الذي يضع الشيء في غير موضعه تديله فلوس يولع فيها يبذرها ياخد قرار لا يدل على العقل بيبص تحت رجليه ما بيبصش لقدام كده امرة السفهاء وقد رأينا وما زلنا نشاهد امرة السفهاء بدأت من أيام الدولة الأموية واحنا قلنا فيها لها وعليها مش زي اللي بيظلمه ويقول لك الدولة الأموية كافرة ده كان فيها خير خيرة الناس زي معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه خير ملك عرفه المسلمون وعرفه الإسلام وفي عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الذي دخل في زمرة الخلفاء الراشدين وغيرهم كان في بعض الشباب بيحكم بيتولى الإمارة أبوه يعهد إليه بالملك من بعد منه في الدولة الأموية والعباسية والعثمانية وعيال صغيرين 16 سنة وأقل فكانوا بياخدوا قرارات طائشة من واقع الشهوة والطيش اللي عندهم فكانوا بيدمروا المسلمين أو إمرة السفهاء الذين ينفردون بالقرارات ولا يستشيرون عموم المسلمين نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا بادروا بالموت ستا لأنه لو تولى علينا سفهاء تثور الفتن وتضطرب الأحوال وينعدم الأمن والأمان ويخشى كل واحد على نفسه لعلنا إن شاء الله تعالى في لقاء قادم نكمل بقية هذه العلامات أو النبوءات التي تعرفنا على أولاها حتى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
نبوءات الرسول مبشرات مبشرات وآيات يصدقها الرسول على مر الزمان لنا عبرة وبرهان تسر به العقول فسيرته وسنته حياه